الإصباح وخالق المساء والصباح نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على آلائه العظام ومننه الجسام وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار الذي بيده مقاليد الليل والنهار وأشهد أن سيدنا محمدا النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا وإياكم وسائر المؤمنين من الفائزين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي الكرام مع الحلقة الثالثة الخامسة من حلقات متن الآج الرومية أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتكملته وأن يجليه لنا بفضله وكرمه ونشكر بادئ ذي بدء الأكاديمية التي أنشأتها إخوتنا في الرياض وفي قناة الرحمة نسأل الله لهم التوفيق والسداد ذكرنا في اللقاء الرابع أن المرفوعات أكثر من سبعة كما ذكر ابن آج الروم وهن الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها واسم ما ولا ولاة وإن المشبهات بليس واسم كاد وأخواتها واسم إن وأخواتها وخبر لا النافية للجنس وكذلك توابع المرفوعات كالنعت والتوكيد والعطف والبدل وذكرنا لذلك أمثلة في اللقاء السابق ثم بدأنا بالفاعل وقلنا إنه الذي أوجد الفعل ولا بد أن يكون متأخرا عن عامله فإن تقدم عليه عد مبتدأ وذكرنا أن الفاعل له أنواع مظهر ومضمر ومبهم والمبهم يدخل في المظهر ومثلنا للمظهر بالأمثلة المفرد مذكرا ومؤنثا والمثنى مذكرا ومؤنثا والجمع جمع تكسير أو جمع, مؤن... جمع مزيد بالألف والتاء أو جمع مذكر سالم أو من الأسماء الستة وهكذا والشيخ في مسألة الظاهر أتى بالماضي والمضارع ولم يذكر الأمر كما قلنا لأن الأمر لا يكون مرفوعه إلا ضميرا وأما الفاعل المضمر فيشمل تاء الضمير التي يطلقون عليها تاء الفاعل وهي في الحقيقة تاء الضمير حتى تشمل الفاعل ونائبه واسم الناسخ هذه التاء قد تكون مضمومة للمتكلم أكرمت قمت مفتوحة للمخاطب أكرمت قمت تكون مكسورة للمخاطبة أكرمت قمت وقد تكون هذه التاء مضمومة أيضا للمخاطبين مثل قمتما بواجبكما يا زيدان وللمخاطبتين نحو قمتما بواجبكما يا زينبان وللمخاطبين كقمتم بواجبكم وللمخاطبات كقمتن بواجبكن إذا تاء الضمير ولدت لي سبع صور تاء مضمومة للمتكلم وللمخاطبين وللمخاطبتين وللمخاطبين وللمخاطبات والتاء المفتوحة للمخاطب والتاء المكسورة للمخاطبة هذه سبعة في ثلاث مواقع يعني فاعل ونائب فاعل واسم ناسب يبقى سبعة بثلاثة بكام بإحدى وعشرين صورة إذا تاء الضمير التي يلقبونها بتاء الفاعل وشملت إحدى وعشرين صورة آه بعد هذا نا نا الدالة على جماعة المتكلمين مثل قمنا بواجبنا ونا هذه من ضمائر الرفع كالتاء مختصة أيضا بالماضي نا لكي تكون ضميرا فاعلا أو نائب فاعل أو اسم ناسخ لابد أن تسبق بساكن قمنا أكرمنا كنا كذلك نون النسوة مثل الفتيات حجتنا كذلك هذا الضمير قد يكون ضمير رفع ساكن وهو ألف الاثنين مثل الرجلان فعلا خيرا وهو كما الاثنين أو الجماعة يكونان مع الماضي والمضارع والأمر المضارع مثل يفعلان ويفعلون والأمر مثل افعلوا وافعلها قوما وقوموا وهناك أيضا ياء المخاطبة وهي خاصة بالمضارع والأمر وقد اجتمع في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إذا هذا أو هذه هي صور الفاعل المضمر أضاف الشيخ إلى ذلك المضمر المستتر مثل فلانة أكرمت أخاها وفلان أكرم أخاه كذلك أكرمت وأكرم إلى آخر هذه الضغط دي صور الفاعل المضمر الأمر بقى كما قلنا لا يكون إلا فا لا يكون فاعله إلا إيه إلا مضمرا أهو قم أي أنت ضمير مستتر قومي ياء المخاطبة قوما الألف الاثنين للمخاطبين والمخاطبتين قوموا وهو الجماعة قمنا نون النسوة هذه صور الفاعل بأنواعه المختلفة اليوم ندلف إلى من ينوب عن الفاعل ألا وهو نائب الفاعل وقد سماه الشيخ المفعول الذي لم يسمى فاعله وقد قلنا بالأمس إن الفعل المبني للمجهول يسمى أيضا مبنيا للمفعول ويسمى أيضا مبنيا لما لم يسمى فاعله قلنا إن أحسن التسميات هي التسمية الثالثة أي الذي لم يسمى فاعله يشمل ما كان معلوما أو مجهولا وليشمل ما كان مفعولا أو غير مفعول فإذا معنا الآن ها المفعول الذي لم يسمى فاعله اللي بيسموه إيه نائب الفاعل نائب الفاعل هذا لكي يكون كذلك لابد أن يسبق بفعل مبني للمجهول أو للمفعول أو لما لم يسمى فاعله هذا يشمل الماضي والمضارع فقط إذ لا يبنى الأمر للمفعول أو للمجهول أو لما لم يسمى فاعله وهذه مما تتميز به اللغة العربية عن سائر اللغات إذ إنه في الإنجليزية مثلا الفعل للمجهول فيقال مثلا لت بي ذا دور شط يعني دع الباب يغلق أما عندنا في اللغة العربية فلا يبنون فعل الأمر للإيه للمجهول وإنما يقتصر فيه على الماضي والمضارع أما بالنسبة للمعلوم العادي يعني الفعل العادي يكون ماضيا ومضارعا وأمرا الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره كقوله تعالى وقضي الأمر ها وكقوله تعالى وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أما المضارع فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره مثل يفتح الباب أي يفتح فلان الباب ويكرم الضيف أي يكرم فلان الضيف إذا التغيير العام للماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره وأما بالنسبة للمضارع فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره أما الأمر فلا يبنى في العربية للمجهول لماذا؟ لأن فاعل الأمر لا بد أن يكون يجهل أمره إذ ليس مع العين أين إذ ليس إيه ها مع العين أين كما يقولون نائب الفاعل بدوره أيضا يكون مظهرا ويكون مضمرا ويكون مبهما واحنا قلنا المبهم داخل في المظهر والشيخ هيذكر لنا الأمثلة تفضل
باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله إذا ذكر معه الفاعل ما يبقاش مبني المجهول ها يعني لا يتصرف نائب الرئيس إلا عند غياب الرئيس أما إذا وجد الرئيس فهو إيه ها الأساس نعم فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ده اسمه ايه التغيير العام التغيير ايه هناك تغييرات خاصة مثلا إذا كان مبدوءا بتاء زائدة في الماضي فإنه يضم الأول والثاني مثلا تعلمت الحساب يبقى تعلم الحساب تعلم ها وإذا كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه ضم إيه أو وذلك يكون في الخماسي والسداسي تقول ها آه مثلا إيه اختصرت الحديث اختصر الحديث ومنه قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وإذا كان السداسي زي إيه استخرج المعدن استخرج المعدن أي استخرجنا المعدن ومنه قوله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له لما تيجي تبدأ استجيب يبقى إذا كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه طب إذا كانت في عينه حرف علة فإنها تقلب فيقال في قال محمد الحق قيل الحق ومنه قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين شوفوا وقيل وقيل في الأول الآية وآخرها أصلها قويل قويل فالواو أو الكسرة أولا نقلت إلى موضع القاف فقلبت الواو ياء لسكونها مفردة بعد كسرة فصارت قيل وغيض مثلها وقضي بقى مشى على القاعدة الأصلية اللي يضم الأول وكسر ما قبل الإيه الآخر طيب إذا أما المضارع كما قلنا فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره طب إذا كان ما قبل الآخر حرف مد إذا كان ما قبل آخره حرف فإن حرف المد يقلب ألفا لانفتاح ما قبله فنقول مثلا يقول علي الحق يبقى يقال الحق يبيع محمد المتاع يبقى يباع المتاع وهكذا دي التغي... بعض التغييرات الخاصة إلى جانب التغييرات العامة تفضل وهو على قسمين ظاهر ومضمر وهو هو اللي تعود على مين؟ م? نائب الفاعل آه الله يبارك فيكم آه يبقى عايز بس نبين حاجه بقى. عندما نريد بناء جمله للمجهول نعمل ايه ايه الخطوات اولا نحذف الفاعل ثانيا نقيم نائب الفاعل نقيم المفعول به نائبا عن الفاعل فياخذ احكام الفاعل ايه احكام الفاعل الرفع بعد ان كان منصوب يصير عمده بعد ان كان فضله يجب تأخره بعد أن كان يجوز تقديمه وتأخيره ها يعني المفعول به ي- يعني يدلل يجوز تأخيره ويجوز توسطه ويجوز تقديمه ها ما هو مثلا خاف محمد الله خاف الله محمد الله خاف محمد اسم الجلال اهو ها مفعول به يبقى جه مره متاخر متوسط كذا مثلا ضرب علي زيدا ضرب زيدا علي زيدا ضرب علي الى اخره اما عند بناء المجهول يبقى نائب الفاعل لابد ان يتاخر زي مين زي الفاعل ما هو أخ- احكام مين الفاعل يبقى كان عمدة كان فضلا فصار عمدة كان منصوبا فصار مرفوعا كان يجوز تقديمه وتوسطه وتأخره فصار واجب التأخر يؤنث له الفعل إذا كان مؤنثا يعني مثلا إيه ضرب محمد سعاد أجبنا نقول إيه ضربت سعاد ها طيب ضربت سعاد محمدا يبقى ضرب محمد ها يبقى اذا الفعل هنا سيتناسب مع مين مع المفعول اللي هو بقى نائب فاعل الى اخره يبقى اذا المفعول به ياخذ احكام مين الفاعل زي نائب العمده ونائب الرئيس ياخذ تفويضات وت- إيه وحاجات الرئيس ماشي يا اخوانا طبعا وهو نوعان وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد ضرب زيد ويضرب زيد يبقى ده مفرد مذكر مم.
وأكرم عمرو ويكرم عمرو وبرضه نفس الكلام بس طب ليه ايه الج... قال ضرب في الثلاثي أكرم في غير الثلاثي يعني كان يريد أن يقول إن الفعل الذي نريد بناءه للمفعول قد يكون ثلاثيا وقد يكون غير ثلاثي آه، آه، الثلاثي الثلاثي والسداسي قال لأن الخ... السداسي فيهما إلى جانب التغيير العام تغيير خاص وهو يعني ما جابش التغيير الخاص احنا قلنا إذا الم- الخماسي إما أن يبدأ بهمزة وصل أو أن يبدأ بتاء إذا بدأ بتاء يبقى إيه يضم إيه ها، الأول والثاني وإذا بدأ بهمزة واصل يبقى يضم الأول والثالث وأما السداسي فلا يكون إلا مبدوءا بهمزة وصل يبقى ليه الشيخ تجنب التمثيل للخماسي والسداسي ها ما هو لازم ناخد بالنا مما وراء السطور والأمثلة لم يمثل الشيخ للسداس للخماسي لأنه إما مبدوء بهمزة وصل أو بتاء زائد وهمزة الوصل يضم الأول والثالث وهو ما قالناش قبل كده الكلام طب وإذا كان مبدوء بتاء زائدة يبقى يضم الأول والثاني أما السداسي ها فإنه يضم لا يكون إلا مبدوءا بهمزة وصل فيجب ضم أوله وثالثه استغفر الله كان أصلها إيه استغفرت الله استغفر استغفر الله استعمرت مثلا فلا- الدولة الفلانية إلى آخره ماشي يا أخوانا آدي سر التركيز على الشيخ على الثلاثي والرباعي نعم أكرم زيد وأكرم عمرو والمضمر اثنى عشر هنا بقى الشيخ ما جابش الامثله ليه الباقيه قال اعتمادا على فطنتك ايها القارئ لانك في ال- في الفاعل جاب لنا ايه المفرد المذكر وإيه؟ والمفرد المؤنث تستطيع ان تقول ايه ها ضرب ضربت هند وتضرب هند ها او اكرمت هند وتكرم هند ادي مفرد مؤنث طيب مثنى مذكر زي ايه اكرم الرجلان ويكرم الرجلان واكرمت المرأتان وتكرم المرأتان ادي مثنى مذكر ومؤنث طيب جمع المذكر السالم أكرم الرجال المهندسون ويكرم المعلمون طب الجمع المزيد بالألف والتاء أكرمت الفتيات وتكرم الفتيات طب جمع التكسير أكرم الرجال أو أكرمت الرجال وتكرم الرجال أو يكرم الرجال طيب الأسماء الستة زي إيه أكرم أبوك ويكرم أخوك يبقى إذا احنا جبنا أهو مفرد مذكر ومؤنث مثنى مذكر ومؤنث جمع مذكر سالم وجمع مزيد بالألف والتاء بيقولوا عليه جمع المؤنث السالم وجمع تكسير وجبنا الاسماء السته كده استوعبنا مين الاسم الظاهر وده بقى تركوا الشيخ ليه لماذا ترك التمثيل له لانه معلوم من امثله الايه الفعل التي سبق ايه يعني يقول لك قس ما لم يذكر على ما ذكر يقول لك ايه بقى ها قس ايه اه يبقى انت ايه تتصرف بقى لان العلم يا اخوانا لا يعطيك الجزئيات وانما يعطيك الكليات والقواعد العامه ادي بالنسبه للاسماء الظاهره وطبعا نقول مثلا لما يجي نعرف مثال كده على المسجد ضرب زيد ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعل مبني على الفتح لا محل من الاعراب زيد نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الله طب والضمة التانية دي مش زيد دي في ضمتين طب الضمة التانية دي ايه هي للتنوين للدلالة على أن الاسم متمكن أمكن أي معرب منصرف طيب لما نقول يكرم الرجلان يكرم مضارع مرفوع مبني لما المسمى فاعله وعلامة رفع الضمير الرجلان إيه؟ نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى طب والنون دي إيه؟ قالوا خلف عن التنوين ولا تقل عوض عن التنوين ليه؟ لأن مفرد الرجلان إيه؟ الرجل الرجل والرجل لا يجتمع مع التنوين ولذلك نقول ايه خلف من التنوين وليست عوضا عن التنوين ادي بالنسبه لبعض الامثله المعرب ماشي والمضمر والمضمر 12 نحو قولك ضربت ودر و و وضربنا وضرب ضربت ضربت نعم.
طب لما اجي ابني المعلوم يا اولاد ساعات نيجي لما نيجي نختبركم باذن الله تعالى يقول لك ايه حول المبني للمجهول الى مبني للمفعول وبالعكس يعني اذا شفت جمله مبنيه للمجهول تقوم تحولها لمين واذا شفت الفعل مبني للمعلوم تحوله الى مبني للمجهول وكلمه شفت يا اولاد دي عربيه فصيحه والشوافه اللي هي النظاره يعني شفته عربيه كضربت مثلا لما اجي ابنيها للمعلوم اقول ايه ها ضربني فلان ضربني ايه وبالمناسبة احنا بنبني الجملة للمجهول ليه في اللغة العربية ها ليه لماذا اما لعدم العلم بالفاعل او للعلم به يعني الشيء وضده اما ايه ها، سرق المتاع مين اللي سرقه انا اعرفش طيب وخلق الانسان ضعيفا مين اللي خلقه اه يبقى دي معلومه اهو يبقى نبني الجمله للمجهول اما ها اذا للخ... للعلم به او للجهل به طيب وللخوف منه او للخوف عليه ها للخوف ايه اه لما اقول مثلا ايه ها قتل فلان مين اللي قتله اذا كنا عارفين القاتل يبقى خايفين ننطق ها اذا كنا كذا يبقى ايه خايفين عليه وهكذا طيب وايه تاني ويبقى العلم به والجهل به والخوف منه والخوف عليه وايه تاني كمان لتصحيح الوزن الشعري يعني اذا كان البيت شعر يبقى للمحافظه على الايه على الضروره الشعريه كقول الشاعر علقتها عرضا وعلق غيرها أخرى وعلق أخرى ذلك الرجل فلو أننا بنينا هذه الأفعال للمعلوم اختل الوزن اختل ايه الوزن طيب او للمحافظة على السجع كقوله صلى الله عليه وسلم من ها طابت سيرته حم- من طابت سريرته حمدت سيرته من طاب ايه من طابت ها؟ س- س- سريرته حمدت سيرته أي حمد الناس سيرته فللمحافظة على الفاصلة أم بنى الفعل الإيه لما لم يسمى فاعله يبقى دي الأغراض لإيه بعض الأغراض لبناء الفعل لما لم يسمى فاعله يبقى ما قلنا ضربت من ابن المعلوم تقول ايه بقى ها؟ ضربني فلان هتحذف الفاعل اللي هو فلان ثم تقلب المفعول به نائب فاعل المفعول به عندنا مين ياء المتكلم ياء المتكلم دي في حالة الرفع تتحول إلى التاء المضمومة لأن التاء تضم للمتكلم ها ونغير الفعل بما انه ماض نبنيه لما كذا نضم الاول ونكسر ما قبل الاخر فنقول ضربت فما اجي اعدله اقول ايه بقى ها ضربني فلان وقس على ذلك بقى ها ضربت ضربنا ادي ايه نا الدل على جماعة المتكلمين اكرمنا طب المخاطب بقى ضربت طب المخاطبة ضربتي طب المخاطبين ضر ضربتما طب المخاطبة ضربتما يا رجلان ضربتما يا امرأتان ادي المخاطبة ضربتم ادي جماعة المخاطب ضربتن ادي جماعة المخاطبات يبقى احنا كده ايه ها وذلك انا قلنا قبل كده تاء الضمير مش تاء الفاعل ها مضمومه في حاله التكلم والمخاطبين والمخاطبتين والمخاطب او المخاطبين والمخاطبات نيجي بقى الف الاثنين الرجلان اكرما الف الاثنتين المرأتان اكرمتا ها طيب وعندنا ايه عندنا بعد كده مثلا آه المفرده المفرد المذكر الغائب يعني زي ما ايه محمد اكرم محمد اكرم فين نائب الفاعل ضمير مستتر ليه ما قلناش ان محمد نائب فاعل لان احنا قلنا نائب الفاعل لابد ان يتاخر زي مين زي الفاعل يبقى محمد مبتدا اكرم فعل ضمان مبني لما لم يسمى ونائب الفاعل مستتر جوازا تقديره هو آه اسمه آه ايوه اكرم والجمله في محل رفع خبر طب سعاد اكرمت كذلك طيب آه آه الرجلان اكرما الرجال اكرموا وهكذا دي بعضها ما يقال في الماضي يقال في المضارع آه زي مثلا ايه بس المضارع ضمائره محدوده محدوده في اربعه الف الاثنين يكرمان وتكرمان وهو الجماعة يكرمون وتكرمون ياء المخاطبة تكرمين نون النسوة النسوة يكرمن لأدبهن طب والأمر يا أولاد ها كيف أبني الفعل الأمر المجهول أيوة كده جدعان أيوة كلام صح صحيح بارك الله فيكم نعم تفضل يا ابن كمل الضمائر
والمدمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب ضرب ادي الف الاثنين طب ضربت فين نائب الفاعل اوعى تقول الت دي التاء دي حرف تانيث حرف لكن نائب الفاعل ايه مستتر جوازا تقديره هي ولذلك المثال كان يجب يقول مثلا فلانة ضربت عشان يبقى الضمير راجع إلى حاجة معينة لكن يعني هو عاوز يعني إيه تم مجرد يعني أمثلة ها إنما كان المفروض عشان تبقى كلام مفيد كان لازم يجيب إيه ما يعود عليه الضمير فلانة ضربت فلانة أكرمت وفلان أكرم ما يقولش أكرم وأكرمت وسيبنا من غير ما نعرف الضمير راجع لمين آه معلش نسامحه وضربت و...
اتفضل وضربت وضرب وضربوا وضرب وطبعا وضربت يعني اشمعنى ضربا وضربت في الف لاثنين والف لاثنتين ها وضربوا ها كم وضربنا اه مم. طيب مع الامر يا ولاد الضمائر بتاعته اهو ها آه بس طبعا ما, الأمر ما يجيش معانا عشان قلناها بس الضمائر بتاعت الامر عم... عموما ها الف الاثنين والجماعه ياء المقدم النصف اتفضل نعم
باب المبتدئ والخبر هنا برضه يبقى كده الثالث والرابع اسمه الثالث والرابع من مين من مين مرفوعات الاسماء الله يبارك فيه ايوه كده صح صح مم.
المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه يبقى كده كده خلصنا من الجمله الفعليه الفاعل ومين يبقى دخلنا في مين دلوقتي في الجمله الاسميه بالمناسبة يا اخوانا ايه الجملة الفعلية عرف الجملة الفعلية هي ما بدأت بفعل حقيقة او حكما الجملة الفعلية ايه بقى ها؟ ها؟ حقيقة زي ايه جاء فلان يجيء علان اقرأ الدرس طيب حكما قد افلح المؤمنون شوف اي مبدوء بحرف نتخطى حرف بدأت بفعل حكما مضى قد نرى تقلب وجهك في السماء برضه جملة فعلية حكما ليه؟ قال لي مبدوءة بقد هاي طب والجملة الاسمية هي ما بدأت باسم حقيقة أو حكما حقيقة يعني إيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها طب حكما زي إيه إن ربكم الله يبقى بدأت بإن إن ده حرف بشيل الحرف ألاقي بعديه اسم يبقى بدأت باسم حكما في نوع ثالث من الجمل يذكره المحققون اسمه الجملة الظرفية زي عندك زيد أه ما عندك عمرو أفي الدار خبز ما في الدار خبز دي اسمها الجملة الظرفية نعم يبقى إذا ننتقل للمبتدأ والخبر داخل جملة إيه؟ الاسمية ويبقى المبتدأ هو إيه؟ هو الاسم العاري الاسم المرفوع طبعا العاري عن العوامل اللفظية للإسناد إيه العوامل اللفظية؟ عارفين في نظرية اسمها نظرية العامل الذي ابتكرها إمام النحاة سيبويه رحمه الله تعالى يعني إيه؟ يعني المؤثر والمتأثر احنا عندنا عامل ومعمول وعلامة عندنا ايه يا حلوين ها عامل ومعمول وعلامة ما اقول مثلا ايه مررت بزيد زيد مجرور بمين بالباء يبقى الباء عامل جر وزيد معمول مجرور وعلامة اي الكسرة ها جاء محمد محمد يتقلب ايه فاعل مرفوع بمين بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إذا لكل مرفوع رافع ولكل منصوب ناصب ولكل مجرور أو مخفوض جار أو خافض ولكل مجزوم جازم أهي الرافع ده العامل والمرفوع ده العلا... المعمول والناصب برضه العامل والمنصوب المعمول والجار هو العامل والمجرور هو المعمول والجازم هو العامل والمجزوم هو المعمول العوامل بهذه الطريقة تنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية لفظية يعني إيه؟ يعني موجودة قدامي أو إن محمدا مؤدب إن دي حرف توكيد ونصب ورفع ها محمدا اسم إن منصوب بها وعلامة النصب الفتحة مجتهد خبر إن مرفوع بها إذا أنا عندي العامل مين؟ إن طيب ده عامل لفظي ولا مش لفظي بقى؟ لفظي لأن منطوق بيه أهو إن منطقه المعمول مين؟ محمدا وزي ومجتهد عملت النصب في الاسم وعملت الرفع في الخبر طب والعلامة علامة النصب الفتحة وعلامة الرفع الضم خدنا فكرة عن العوامل اللفظية اه طيب ما اقول محمد مجتهد محمد ده مرفوع احنا قررنا قبل كده ان المرفوع لابد له من ايه من رفع والمنصوب لابد له من ايه طب مين اللي رفعه بقى نقول الابتداء طب الابتلاء ده عامل لفظي ولا عامل معنوي اهو ده اللي احنا فيه دلوقتي اهو طيب ومجتهد خبر المبتدا مرفوع بمين بالمبتدا ده عامل لفظي اذا رافع المبتدا معنوي ورافع الخبر لفظي ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا قال لنا ابن مالك ايه بقى ها ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا اذا عامل المبتدا عامل معنوي ايه ده يعني ايه التجرد تجرد الاسم ها من العوامل اللفظيه لان لو وجد عامل لفظي ما يبقاش مبتدا ما يبقاش ايه لو يعني قلنا مثلا ان محمدا مجتهد هنقدر نعرف محمد ده مبتدا لا ليه لانه قبليه ان ان دي نصبته ها طيب يبقى اذا تجرد هو الاسم ها المجرد عن مين عن العوامل اللفظية للإسناد إليه عشان يبقى مسند إليه عشان يبقى مبتدأ هذا التجرد هو الذي رفع المبتدا ادي الحته اللي بيقولها الشيخ والتاني بقى هو الاسم المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدا لأن مين المسند إليه ومين المسند خدوا بالكم المسند إليه المبتدا والمسند الخبر المسند إليه يعني إيه يعني المحكوم عليه يعني المحكوم عليه والمسند هو إيه هو المحكوم به يبقى ما معنى المسند إليه ها والتاني آه يبقى إذا المحكوم عليه يساوي المسند إليه والمحكوم به يساوي المسند والمسند إليه والمسند يا إخوانا دي من مصطلحات علم البلاغة مصطلحات إيه؟ يبقى المسند إليه والمسند من مصطلح علم البلاغة والمبتدأ والخبر من مصطلحات علم النحو والموضوع والمحمول من مصطلحات علم المنطق يبقى اذا اسم مبتدا عندنا في النحو اسم مسند اليه فين اسم موضوع فين في المنطق الخبر مصطلح نحوي المسند مصطلح بلاغي المحمول بس اللي مش بيجيبك يعني ها المحمول مصطلح منطقي خلاص يا اخوانا عشان كده نزاوج بين العلوم المختلفة طيب المسند اليه اللي هو المبتدا يجوز ان يتقدم ويجوز يتاخر يعني يجوز ايه محمد مجتهد مجتهد محمد ما دام عرفنا المسند اليه يعني المحكوم عليه والمسند يعني المحكوم به يبقى بعمل ايه يجوز اخر واقدم ها محمد مجتهد طب مجتهد محمد عرفها ازاي شو عم تلغى تمام فاذا المسند اليه رتبته التقدم ولا التاخر ها تقدم لكن يجوز ان يتاخر لفظه والمسند اللي هو الخبر رتبته التأخير ولكن يجوز تقدمه ماشي حلوين يبقى نقول ايه محمد مجتهد مبتدا وخبر طب مجتهد محمد خبر ومبت- خبر مقدر طيب بالنسبة للفاعل ونائب الفاعل كان رتبتهم ايه التأخير طب هل يجوز تقدمهما لا اهي ده الفرق بين مين ومين بقى بين المبتدا والفاعل والنائب الفاعل الفاعل نائبه لا بد أن يتأخر ولا بد للفعل أن يتقدم طب في الجملة الفعلية مين المسند ومين المسند إليه يعني نقول مثلا ضرب أو قام زيد قام زيد فين الفاعل وفين الفعل فين المسند إليه وفين المسند ها المسند إليه هو زيد اللي هو الفاعل والمسند قام وضرب عمرو فين المسند اليه عمرو وفين المسند ضرب اذا ما دام عرفت المحكوم عليه والمحكوم به قدرت اميز يبقى في الجمله الفعليه مين اللي يتقدم الفعل وجوبا ومين اللي يتاخر الفاعل ونائبه وجوبا يبقى اذا الفاعل ونائبه واجب التاخير رتبه ولفظا أما المبتدأ فواجب فرتبته التقدم لكنه قد يتأخر والخبر رتبته التأخر لكن يجوز تقديمه لفظا آدي فرق كبير بين مين ومين بين الفاعل ونائبه من جهة وبين المبتدأ من جهة أخرى آه. والخبر بقى مرفوع بمين مين اللي رفعه المبتدأ يبقى عامل لفظي ومين اللي رفع المبتدا الابتداء وهذا عامل معنوي ها طب مين اللي رفع الفاعل ونائبه الفعل عامل لفظي عامل ايه لفظي يلا كده يبقى الخبر والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم وزيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مصرفه الضمه الظاهرة. قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مصرفه الضمه الظاهرة. وفي قائم ضمير مستتر تقديره هو قائم هو بس ايه ما بنتخص بيه يعني يكون ايه ليه لان قائم ده قا... يعني قائم مقام قام يعني زيد قام هتقول هو زيد يقوم هو فقائم ده ايه حلت محل مين قام او يقوم وبما ان قام او يقوم فيها ضمير مستتر يبقى المفروض في قائم ان يكون في ضمير مستتر لكن كثيرا من الناس لا يتنبهون لذلك اذا زيد قائم دي كم كلمه ثلاث كلمتان ملفوظ بهما المبتدا والخبر وكلمه مقدره هي الضمير المستتر أه؟ طيب لو قلنا هذا لو قلنا مثلا ايه ذا حجر ذا مبتدا حجر خبر أه؟ مفيش ضمير مستتر فيه يبقى اتنين بس ماشي طب بس زيد قائم ها والزيدان قائمان فين المبتدا الزيداني طب قائمان الخبر طب في ضمير مست... آه تقديرهما طب هنا لما الراجل كان بيقول في المبتدا زيد قائم طب لما سن زيد قال ايه الزيداني الله الالف واللام دي زادت ليه قال صلي بنا وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لان زيد ده معرفه ولا نكره عم كده اذا اريد تثنيته يتحول من معرفه الى نكره لأن التثنية والجمع يدلان على الشيوع والانتشار يبقى زيد هيتحول لمين؟ إلى نكر طب احنا عاوزين بقى إن احنا نعيد إليه التعريف نقوم نجيب له ال ال دي عوض عن التعريف الذي فقده عند التثنية والجمع ها؟ يبقى ايه مغزى اللام الف واللام ده ايه؟ ها؟ لتعري... لتعويض زيد عما فقده بالتثنية والجمع ما يقال في زيد يقال في محمد وعلي وزينب وسعاد وفدية وكل كي يعني مثلا فاطمة فن فاطمة ايه الفاطمتان فمي فن عمرا العمراني طيب هل اذا كان وصفا نسميه قال لك لا تثنية يعني مثلا مسلم نقول مسلمان نقول مسلمون طب افرض في راجل اسمه مسلم ما هو اسم مسلم دي ياتي صفه وياتي اسما اذا سمينا مسلما الاسم نقول ايه ها المسلمان المسلمون طب س... يبقى طب س... طب وصفنا فلانا بانه مسلم يبقى مسلمان ومسلمون المسلمان والمسلمون يبقى اذا كان المفرد نكره نقول مسلمان ومسلمون طب إذا كان معرفة يبقى المسلمان ومسلمون. هذا إذا كان غير علم أما إذا كان علما لابد أن نقول إيه ها؟ الزيدان والزيدون والفاطمتان والفاطمة فهمنا الحتة دي يبقى ليه جاب ألف لام ها الزيداني الزيد الزيدان قائمان نجعل بالزيدان قائمان باعتبار ما خدناه الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء طب علامة الرفع إيه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى طب والنون خلف عن التنوين طيب قائمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ مرفوع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والفاعل ضمير مستتر إلى آخره الزيدان قائمان والزيدون والزيدون قائمون نعم والمبتدأ قسمان طيب الله والستات ملاش نصيب وراخر يا سيدنا هند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات ويقول بقى مثلا ايه الهنود قائمات ابوك قائم يعني بقى جيب بقى المفرد المذكر والم... زي الحدوته بتاعت زمان المفرد المذكر والمؤنث والمثنى المذكر والمؤنث وجمع المذكر السالم وجمع المزيد الفتاه وجمع التكسير والاسماء السته الشيخ برضه تركه لفطنتك تركه ايه؟ ولذلك ممكن يجي لك سؤال ايه؟ ثن واجمع المبتدا وغير ما يلزم ويجيب لك زيد مجتهد تقول ايه بقى؟ ها الزيدان قائمان الزيدون قائم طب لو قال لك اجعل هذا لغير المفرد غير المفرد بقى هيشمل الايه المؤنثه والمثنى المذكر المثنى المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث يبقى خد بالك من سؤالين سمي واجمع يبقى اذا كان مذكر يبقى مثنى مذكر وجمع مذكر طب اذا قال لك ايه غير ما يلزم يعني اجعله في غير الواحد يبقى دخل مين بقى الواحدة والمثنى المذكر المؤنث والمذكر جمع المذكر المؤنث خلاص قد اعذر من انصر يعني والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره اتقدم ذكر ولا بالمثالين الالم ها والمضمر اثنا عشر آه ضمائر البارزة المنفصلة أولا المبتدأ إما يكون ضمير لازم يجي بقى بارز ولا مستتر لا بارز طيب ويجي متصل ولا منفصل لا يجي منفصل إذا الذي يكون ضميرا لكي يقع مبتدا لابد أن يكون بارزا منفصلا طب والفاعل ونائبه قال لك الفاعل ونائبه له يجي مستتر وبارز وبارز متصل ومنفصل ها يبقى الفاعل ونائبه اوسع دائره من مين ها من المبتدا يبقى الضمير في المبتدا لابد ان يكون بارزا منفصلا ايه معنى البارز الذي تظهر صورته لفظا وخطا طب المنفصل الذي يعتمد بعد الله على نفسه ما, ما, ما يتلزقش في حاجه بخلاف قمت قمت التاء لازقه في مين؟ في قامه ها؟ مش كده لا آه. ضربت آه. يبقى الكاف برضه ض- لازقه في الى اخره يبقى الضمير البارز والذي يظهر في اللفظ والخط والمنفصل هو الذي لا يتصل بغيره طب المستتر هو الذي لا يظهر في الخط ولا اللفظ وانما في التقدير ها يبقى اذا خدنا المستتر وبارز والمستتر جوازا ووجوبا والبارز متصل ومنفصل اذا اللي يعنينا في القصه دي بالنسبه للمبتدا مين الضمير البارز المنفصل المرفوع المحلي الله هو في منصوب المحل اه هنقول لك اهو انا قصادها ايايا انا بضمير رفع ايايا ضمير نصب تبقى ايايا تيجي معانا في الدرس ده تيجي معانا لا لان ضمير نصب ها وانا عايز المبتدا من المرفوعات ولا المنصوبات اه شوف بقى انا متكلم ايايا متكلم نحن بارز متصل متكلمين او متكلم معظم نفسه طب قصادها ايانا طب انت مخاطب يبقى اياك انت اياك انتما اياكما انتم اياكم انتن اياكن هو يبقى اياه هي اياها هما اياهما هم اياهم هن اياهن يبقى اذا المضمر معانا بقى هنا إيه؟ انا نحن انت انت انتما انتم انتن هو هي هما هم هن ادي 12 ضمير خلاص يا اخوانا ها، والمضمر اثنا والمضمر عشر اثنا عشر وهي, وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن طيب انا دي مسلم بها ان متكلم المفرد طب نحن قال لك للمتكلم المعظم نفسه وللمتكلم ومعه غيره نحن نقص عليك احسن القصص دي ايه متكلم معظم نفسه طيب ونحن عصبة دي ايه متكلم معظم انا بقول ليه لان في اعداء الاسلام يجوا على النقطه دي يقول لك ايه انتوا تمنعوننا من التثليث الله امال بتقول نحن نقص قول لي يا جاهل يا جهول يا مجهال اه الضمير ده للمتكلم المعظم نفسه مش للجمع ها لانه عرف من النحو شيئا وغابت عنه اشياء والويل من انصاف المتعلمين يعرف قاعده ويجهل الباقي ويريد ان يحكم على الناس بتلك التي يعرفها فقط يبقى ناخد بالنا لما اقول لك ايه ازاي انتوا بتعملوا بت- بتمنعونا كذا نقول الضمير ده مش للجمع في السياق ده هو مش للجمع انما السياق الثاني للجام شوف في نفس الربع او في نفس السور نحن نقص عليك احسن القصص طيب اذ قالوا ليوسف واخوه عبد الله ونحن عصبة دي ايه دي؟ طيب انا نحن نحيي الموتى دي ايه؟ متكلم غالب المعظم نفسه مش كده ولا اه, آه. انما يقول ايه فارسل معنا اخانا نكتل يبقى ايه للجمع وهكذا ماشي يا اخوانا طيب النقطه الاخيره في الحته دي انت الضمير مين ان ولا التاء ولا انت ولا اقوال ثلاثه يعني بعضهم قال ان هي الضمير والتاء حرف خطاب وبعضهم قال التاء هي الضمير وان حرف عماد وبعضهم قال انت كلها الضمير وده تسهيلا ماشي يلا كمل انا نحو اتفضل اتفضل نحو قولك أنا قائم ونحن ما جي- قائمون ما جي قالت انا قائم وليه انا ضمير بارز منفصل شفنا بعد عشر دقايق انا ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا طب قائم خبر وضمير مستتر نحن قائمون يبقى نحن ضمير بارز منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا قائم خبر مرفوع رفع الواو نيابه عن ضمير مذكر سالم انت مجتهد يبقى ان الضمير والتاء حرف خطاب او التاء مش عارف الى اخره انت مجتهده انتما مجتهدان او مجتهدتان انتم مجتهدون انتن مجتهدات طب هو مجتهد هو دي يبقى ايه ضمير بارز منفصل مبني على الفتحه في محل رفع مبتدا هي كذلك مبني على الفتحه هم هم هن يبقى دي ضمائر بارزة منفصلة في محل رفع مبتدا واللي بعديها خبر كمل يا ابني. أنا أنا نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك أنا ما أشبه ذلك اللي أنا قلته أنت قائم إلى آخره نعم م.
والخبر قسمان آه.
مفرد وغير مفرد إيه المفرد المفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة المفرد في هذا الباب إيه ها آه يبقى إيه مثلا إيه محمد مجتهد فاطمة مجتهدة المحمدان مجتهدان محمدان مجتهدان ده مفرد آه ب- مفرد بها- معتبر بهذا المصطلح ما ليس جملة ولا شبه جملة يعني نحتكم إلى المصطلح ها كيف يكون مفرد وهو مثنى تقول له المفرد في الباب ده اهو باب الحال وباب النعت ما ليس جملة ولا شبه جملة يبقى المفرد في ايه يا ولاد في باب الخبر مم. والنعت والحال ايه هو طب المفرد في باب المنادى واسم لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف الله طب والمفرد في باب العلام ما ليس مركبا طب والمفرد في باب الأعداد ما ليس مركبا ولا إلى آخره يبقى المفرد ده له مصطلحات كثيرة ها مفرد أي ليس يملج إيه رأيك؟
والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة غير أشياء قائم وفاطمة قائمة إلى آخره وغير المفرد أربعة أشياء الفعل مع الفاعل والفعل مع نائب الفاعل والظرف والجار والمجرور واليبن والخبر والمفرد وغير المفرد ابن أربعة.
مالك قال لنا في الحته دي ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه معنى الذي سيقت له مم، نعم وغير المفرد وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف وال- الجار والمجرور والظرف ده شبه جمله والامثله هيجيبها بعد دول والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو مع فاعل او نائب فاعل الفعل ما ايه ها او نائب الفاعل نعم مم.
والمبتدأ مع خبره نحو يبقى إذا- قولك اذا الشيخ ذكر لغير المفرد اربعه اشياء الثالث والرابع جمله والاول والثاني شبه جمله الاول والثاني ايه والثالث والرابع ايه جمله نعم هيجيب الامثله بالترتيب نسل ورد ولف ونشر مرتب نعم
والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار يبقى وزيد, هنا ده شبه جمله جر ومجرور ها وزيد عندك ادي شبه جمله ظرف وزيد قام أبوه ادي جمله فعليه وممكن نقول باب زيد اكرم ابوه ها وزيد جاريته ذاهبة يبقى ده مبتدا خ- خبر جمله اسميه مم. ن- نعرف بس زيد قام هنعرف المثال التالي كده. زيد مبتدا قام فعل ماض ابو من ابوه خ- فاعل مرفوع بعرف الواو نعم الصفه السته ابو مضاف ولا مضاف اليه والجمله خبر يبقى هنا الخبر ايه جمله فعليه وهنا الرابط ايه ابوه يعود الى مين الهاء ده ايه لزيد طيب أكرم أبوه برضه زي- نائب فاعل وكذا طيب المثال الت- اللي بعديه زيد جاريته حسنة وقعد في جواري ها قلت لك زيد مبتدا جارية ادي مبتدا ثان والهاء مضاف اليه وايه تاني وذاهبة نعم ها وزيد قام أبوه يا اخي بنقول زيد جاريته انت ذاهبة اه ذاهبة يبقى خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع ايه خبر المبتدا الاول طب فين الرابط الهاء في جاريته طيب نعرف المثال الاول والثاني زيد في الدار زيد مبتدا في الدار جر ومجرور شبه جملة متعلق بمحذوف كائن أو استقر زيد كائن في الدار ها ابن مالك بيقول لنا ايه واخبروا بظرف او بحرف جر ناويين معنى كائن او استقر طيب والثانيه زيد مبتدا عندك عند مفعول ساعات نقول عليه تجاوزا خبر المبتدا زي ما بقول ايه يسد الخانه بايه بصفر يبقى اذا الخبر في المعنى في الدار وعندك لكن في اللفظ بقى مح- محذوف تقديره كائن او استقر وقد صرح بهذا الخبر الواجب الحذف في قول الشاعر لك العز ان مولاك عز وان يهن فانت لدى بحبحه الهون كائن شوف لك العز يبقى خبر مقدم وط- إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن يبقى صرح هنا بمتعلق الظرف أهو ماشي كمل يا ابني. مم. ماشي واقفين على ايه؟
باب العوامل الداخلية على المبتدأ ماشي تكمل بعد هذا المرفوع رقم خمسة قول يا ابني.
باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وإن العوامل دي داخله في كلمه مفرده عامل فاكرين عامل هنا مش العامل اللي هو- اللي هو مقابل الفلاح لا العامل المؤثر والمعمول ايه ها المتاثر وقلنا كل مرفوع عاوز ايه والمنصوب افتكروا القاعده دي يبقى الرافع والناصب والجار والجازم دي العوامل والمرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم ده المعمول والعلامه زي ما انتم عارفين مم.
وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها طبعا هو ظلم الايه ظلم النواسخ ليه لان عندنا ما ولا ولا ان مشبهات بليس ده احنا قلنا عليها امبارح وكاد واخواتها ها ولا النافيه للجنس وظن واخواتها الى اخره ماشي دي العوامل بس ظن واخواتها ها لا تدخل في باب المرفوعات ليه لان المبتدا يصير مفعولا اول وهو منصوب والخبر يصير مفعولا ثانيا منصوب يبقى ظن وخطا ما تدخلش معانا في ايه في باب المرفوعات اه ماشي يا سيدي ف... فأما كان وأخواتها فإنها ترفع فإنها ترفع ترفع الاسم ارفع الاسم فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر ابن مالك بيقول لنا ايه واحنا قلنا امبارح الكلام ده ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا وم- فاكرين ما قلنا البعد اللي بيقول ككان سيد علي اه لا سيدي وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام يبقى اذا كان لها كم اخت بقى 12 لها اثنتا عشرة اختا ها ويب- ويبقى بيها يبقوا كام ثلاثة عشر ها امسى ها اصبح يبقى اصبح للتوقيت في الصباح امسى للمساء طب المساء يبدا من ايه من بعد الظهر الى غروب الشمس مش بالليل زي ما احنا عارفين طيب واضحى الضحى اللي احنا عارفينه من بعد شروق الشمس من قرابة الى الظهر طيب وظل للنهار طب والنهار بيبدا امتى وانت امتى النهار يبدأ قبيل شروق الشمس وينتهي بعيد غروب الشمس يبقى النهار امتى ها قبيل وبعيد ماشي طب ادي ظل طب وبات توقيت بالليل اه طب وادي عندنا ادي كان ودي اصبح والطب صار للتحويل حاضر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا إلا الذين آمنوا بالصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع وعلى الصبر على
do do do do do do do do do do do